جايين الدنيا ما نعرف ليك ولا رايحين فين ولا عيني منين جايين الدنيا ما نعرف ليك ولا رايحين فين ولا عيني منين مشاوير مشاوير مرسومة خطوينا نمشيها في غربة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة خطوينا نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما نمشك خد لياليا وحاجة مطمر فيها وفيها دايما نمشي خد لياليا وحاجة مؤمر فيها وفيه وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك ديا وإلى إن بيتي يبقى للغربة قلبك ده وعيونك دي ولقيت روحي بحضن قلبك بحلم واصحى عيش على حبك حتى في عندي عذابي بحبك عارف ليه من غير ليه عارف ليه من غير ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عيني منين جايين الدنيا مشاوير مشاوير مرسوما خطوينا نمشيها في غربة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسوما خطوينا نمشيها في غربة ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تكرهنا واحنا ولا احنا عارفين ليه ليه ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما نمشي خد لياليا حاجة مطهر فيها وفيها دايما امشك خد لياليها وحكم وقمر فيها وفيه وإلى إن بيتي يبقى لي الغربة قلبك ده وعيونك ليا وإلى إن بيتي يبقى لي الغربة قلبك ده وعيونك ليا ولقيت روحي فأحضن قلبك بحلم وأصحى أعيش على حبك حتى في عز أيامي بحبك عارف ليك من غير عارف ليك من غير ليك من غير ليك آه يا حبيبي بحبك جالي زماني رماني رماني ببحر عينيك ونساني وقال لي انساني جالي زماني رماني رماني ببحر عينيك ونساني وقال لي انساني بحر عينيك يا حبيبي غالي بحر عينيك يا حبيبي غالي لكن في أحلى ليالي زماني قالي زماني رماني رماني بحر عينيك ونساني وقال لي انساني بحر عليك يا حبيبي غالي بحر عليك يا حبيبي غالي لكن في أحلى ليالي زماني تهت ونايم دنيتي مني دنيتي مني دنيتي مني بين أفراحي وبين أشكالي وتخطئ نايم دنيتي مني آه دنيتي مني بين أفراحي وبين أدري ودنيتي غنوة لا لا دنيا لا دنيتي غنوة لا لا دنيا لا لا شيء ثاني لا شيء ثاني دنيتي غنوة لا لا دنيا لا لا شيء ثاني لا شيء ثاني دنيتي حبك دنيتي حبك حاجة حسسها حاجة لابسها حاجة حاسسها لابسها شايفها لكن وانا اوصاف وانا اوصاف وانا اوصاف توصفك واحلم لو غمضت عيني احلام حلوه كتير ورديه في عيون وخدود وشفايف بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق لياليا واحلم لو غمضت عينيا أحلام حلوة كتير وردية في عيون وخدود وشفايف بتطير فيا فوق لياليا بتطير فيا فوق فوق لياليا أما بشوفك أنا أنسى أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوفك أنا أنسى أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام وأما بشوفك أنا أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام ياللي عيني صغرت الدنيا ورمشة حضر السحر ونام حضر السحر ونام حضر السحر ونام أما بشوفك أنا أهل أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام لما بشوفك أنا أهل أحلامي الأحلام كل الأحلام كل الأحلام ياللي دي صغرت الدنيا ورمشك حضر السحر ونام ورمشك حضر السحر ونام ونام رمشك حضر السحر ونام وده ليك وده ليك يا خراب إذا للي جرب وده ليك يا خراب إذا للي جرب وده ليك يا خراب إذا للي جرب وأما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشهر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك فرحالي وأما بفكر أسقيك أكتر ما بتسقيني الحب ليالي الحب ليالي من أشهر حاجات على بالي جت على بالي إلا وحبك إلا وحبك فرحني وزي ما جينا جينا جينا وما ومش بايدينا بايدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بايدينا بايدينا زي ما نمشى خلى يديها وحتى مقهر فيها وفيها زي ما نمشى خلى يديها وحتى مقهر فيها وفيها ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك ليا ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك ليا ولقيت روحي أحضن قلبك بحلم وأصحى وأعيش على حبك حتى بعيد عذابي بحبك عارف ليه ليه ليه ليه ليه يا حبيبي بحبك حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيك يمينك قمري أشعرك بيك من ايدك قمر حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء يكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء يكون حلي لكن هنا تنهيدك تنهيدك تنهيدك القلب اللي من خوف اللي من خوف آه ما خليك تقول يا مرحبا وتمهدي لي وتمهدي لي تقول يا فرحة تمهدي لي وتمهدي لي وتمهدي لي ده المبتلي بالحب مهما اتمنى مهما اتمنى برضو برضو مبتدئ حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيدي يمينك قمري أشعرك بيك من يمينك أمري حبك رحلة عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدك تنهيدك في القلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه ما خليك تقول يا فرحة تمثلي وتمثلي وتمثلي تقول يا فرحة تمثلي وتمثلي وتمثلي ده المبتدي بالحب مهما تهنى مهما تهنى برضه برضه مبتدئ حبيبي حبيبي آه يا حبيبي حبيبي حبيبي آه يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله يا حبيبي حبيبي حبيبي بجيبتك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي أشعرك بيدي يمينك قمري أشعرك بيدي يمينك قمري عاشت عمري عمري عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء الكون حلي لكن هناك تنهيدك تنهيدة تنهيدة بالقلب اللي بالخوف اللي بالخوف آه، ما خلي تقول يا فرحة مهدي وتمهدي وتمهدي تقول يا فرحة تمهدي وتمهدي وتمهدي المبتلي بالحب مهما تمنى مهما تمنى برضو برضو مبتلي خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح دليل خايف طيور الحب تهجر عشها عشها وترحل بعيد خايف على بحر الدفا ليلة شتا يصبح دليل جميل خايف لبكرة يمينة تاخد من دمينة خايف لبكرة يمينة تاخد من دمينة سكة عذاب تأتيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا فاكر لبكرة يجينا تاخد من دانينا فاكر لبكرة يجينا تاخد من لالينا سكة عذاب تأتيها أحباب أحباب كتير أحباب كتير قبلينا خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب تهدي أحباب تهدي أحباب كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف لبكرة يجينا تاخدنا من ليالينا من ليالينا سكة عذاب كان في أحباب آه آه أحباب كتير كتير كتير كتير قبل ده أنا خايف خايف خايف خايف خايف خايف آه عارف عارف عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحياتي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف نفسي الرعب وحدنا ايه يا حبيبي علشان انت الروح للدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تغيب تغيب عليك عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحرقتي ده ايه يا حبيبي عارف كل الخوف من بكرة ده ليه يا حبيبي عارف سر عذابي وحرقتي ده ايه يا حبيبي علشان انت الروح للدنيا اللي بعيش فيها وانا من غيرك كل حياتي حياتي تضيع تضيع عليها وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا زي ما رمشك خلاك ليا وحكى وقمر فيها وفيها زي ما رمشك خلاك ليا وحكى وقمر فيها وفيها ولقيت بيتي بعد الغربة قلبك لك وعيونك ضيقة ولقيت روحي في أحضن قلبك بحلم وأصحى عيش على حبك حتى في عز عذابي بحبك عارف ليه ليه ليه عارف ليه ليه ليه ليه من غير ليه آه يا حبيبي بحبك مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي أداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبعد مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبعدوا مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يقسى ويمسح بابه بعد ما كنا حر ولادي نرجع تاني تاني نقف على بابه مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يساوي سحابه بعد ما كنا حر ولادي نرجع تاني نوقف نوقف على بابه مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني لحبك يوم من الأيام من الأيام يبعدون مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يساوي سحبه بعد ما كنا حب نرجع تاني نبقى نقف على بابه روح يا حبي روح روح يا حبي روح روح يا حبي وهتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزمانا ويا حبي قول لي منين بقى خلينا روح يا حبي روح روح يا حبي وتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب رحنا وأرضنا وزماننا ويا حبي قول لي مين بقى حنينا على بيتنا الحب النجوم متجمعة على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على بيتنا الحب النجوم متجمعة على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرح على كل شباك ألف شمعة مولعة مولعة ويا حسني قولي منين بقى حكي ده روح يا حسني روح آه، روح يا حسني روح آه، روح يا حسني وهتقرب لينا ده احنا حبايب حبنا مخلينا والحب روحنا وارضنا وزمانا ويا حسني قول لي مين بقى حنينا روح يا حسني روح روح يا حسني وتقرب منينا ده احنا حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزماننا ويا حسني قول لي مين بقى حنينا يا عيون قلبي يا احلى عيون يلا نعيش وكفايه نقول. يا عيون قلبي يا احلى عيون يلا نعيش وكفايه نقول. يلا نخلي عمرنا كله كله كله لينا لينا لينا لينا لينا لينا بعيدة بعيدة عن الحرمان عن الأحزان عن الحرمان وعن الأوزان يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نموت يا عيون قلبي يا أحلى عيون يلا نعيش وكفاية نموت يلا نخلي عمرنا كله كله كله لينا لينا لينا الأحزان عن الحرمان وعن الأغلال